السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد احبتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا اخوتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله ايا ترى بعد مرور هذه الايام وهذه الليالي بعد هذه التوبه في كل نوبه بعد هذه الاوبه والانابه هل استطعت ان توجه قلبك الى الله فاقم وجهك للدين حنيفا هل استطعت الان اقامه وجهك اقامه الوجهه في جهه الدين فأقم وجهك للدين حنيفا أقم وجهك للدين حنيفا مائلا إلى جهة الدين مائلا عن الباطل مائلا عن الشر مائلا عن المناهج المخالفة مائلا عن البشر قاطبة كأنها وضحت في قول الله جل جلاله قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم هدايه ان يهديك ربك صراطا اليه اذا اهتديت هذا الصراط وتوجهت هذه الوجهه فانك حين ذاك تستطيع ان تستقيم فأقم وجهك للدين إخوتي إن من أهدافنا في هذه الحلقات أن يسمع المسلمون القرآن أنا عايزك تسمع ولكن مش مسألة إن احنا نجيب نص ساعة قرآن والناس تنشغل عن القرآن قال الله وإذا قرئ القرآن اسمع إلى هذا العطف فاستمعوا له وانصتوا استمعوا وانصتوا احنا في عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله الرحمه هنا احنا قلنا نشتهي رحمه عشان كده ربنا عقب انه هو الغفور الرحيم رحمه هنا اسمع قرآن عشان ترحم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا استمعوا له استمعوا للقرآن وأنصتوا أنصتوا لعلكم ترحموا فأنا عايز أسمع دلوقتي وزي ما قلت كده معلش يا مسلمين يا موحدين يا عباد الله أيها المنيبين أيها المنيبون أيها الخاشعون أيها التائبون أيها التوابون تعالوا اسمعوا اسمعوا معي كده قل إنني هداني عشان تقولها بقلبك اسمع وقول بقلبك بس ركز خلي القرآن يدخل من أذنك إلى أذن قلبك اسمع قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
هي دي قل إنني هداني قل قول هدانا الله لأنه خلقنا مسلمين قولوا الحمد لله على هذه الفطرة التي فطر الناس عليها موحدين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل, هدا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دين القيم ملة إبراهيم حنيفا حنيفا برضو مائلا إلى الله جل جلاله إلى الحق وما كان من المشركين هي دي بقى أقم وجهك أقم وجهك إزاي إزاي تقيم وجهك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له هي دي إقامة الوجهة للدين إن تبقى صلاتك ونسكك وحياتك ومماتك لله رب العالمين لا شريك له لله وحده لا تشرك شيئا في صلاتك ولا في نسكك ولا في حياتك وهنا يأتي السؤال يا ترى احنا ناس حياتنا لله ولا لغير الله حياتنا ككل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي هل أنا هل أنت تحيا لله يعني إحنا ناس عايشين لربنا رد على سؤالي أنا أريد إجابة أنت عايش لربنا ولا عايش لشهواتك انت وعايزك معلش تقرب لي شويه انزل شويه اتعدل ظبط نفسك معايا اسمعني رد عليا جاوبني عايزك تتفاعل معايا آه، آه، آه، الامر مش مش مش بنتفرج احنا عايزين ندخل الجنه فرصة قبل أن تقول ليت أني ليت أني فهمت أدي إحنا بنتفاهم سوا قبل ما تقول ليت أني علمت أديني بقول لك اسمع معايا اسمع قرآن وركز أنا سألتك أنت أنا سألتك أنت أنا سألتك أنت هل أنت حياتك لله ولا لشهواتك وعايز اسالك انت هل انت حياتك لله انت عايش لربنا ولا لنفسك يا ناس عايش لنفسه لمزاجه لهواه لرغباته عايش لنفسه لجسمه ولحلاوته ولوجاهته ولمنصبه ولصورته في عيون الناس عايشها كده لنفسه مش لله حتى تجد انه ما بيصلي مش بيصلي لله لا ده بيصلي لنفسه عشان صورته عند الناس انه يبقى بيصلي يا ترى انت عايش لله ولا لنفسك ويا ترى انت عايشه لله ولا لنفسك ولجمالك ولشعرك ولضوافرك انت يا ترى عايشة لله ولا لبيتك وشقتك ووضعك برستيجك الاجتماعي وعربيتك ومظهرك ورشاقتك يا ترى انت عايش لله ولا عايش للدنيا لمستقبلك وصحتك ووجاهتك ومقامك وشهرتك وعدد الناس واعجاب الناس بيك عايش لله ولا ال- لدنياك اللي انت بتدور في فلكها يا ترى انت عايش لله ولا عايش لفلوسك باستثمارها وتكسيرها والمحافظة عليها ومكانك في السوق ودرجتك في الشغل ومنزلتك عند الناس يا ترى انت عايش لله ولا عايش لمراتك وولادك وإرضائهم وإسعادهم و يا ترى أنت عايش لله ولا عايش لمستقبل ولادك وتدبير أمورهم و يا ترى أنت عايشة لله ولا عايشة لجوزك وحبك وغرامك ووضعك في حياته ومكانك يا ترى انت ويا ترى انت ويا ترى انتوا ويا ترى احنا عايشين لله ولا عايشين لكل حاجة إلا ربنا قول لي وهو ما ينفعش ان يكون كل ده لله ينفع بس للاسف الشديد ما حدش بيعملها لله انا بت- بقول دايما في قصة الثلاثة الذين نزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار ان الراجل انهم الثلاثة توسلوا بايه توسلوا بايه الاولاني قال بر الوالدين والتاني العفاف عن الزنا والتالت رد المظالم والحقوق وأداء حقوق الناس بس ما توسلوش بالعمل وإنما توسلوا بالإخلاص قال له اللهم التلاتة قالوا كده اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ففرج عنا يبقى هي القضية في كده ان الاعمال دي ان تفعل ابتغاء وجه الله الكريم قد يكون بر الوالدين عمل صالح بس الانسان لما يعمله مش ابتغاء وجه الله الكريم هو عمل صالح في حد ذاته بس الإخلاص فيه هو اللي يخليه لوجه الله عشان كده ربنا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فربنا سماه خير الأمر بالصدقة الأمر بالمعروف الإصلاح بين الناس ربنا سماه خير ولكن رتب الأجر عليه لما يكون لله يعني هو ده عمل خير في حد ذاته لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة ده خير أو معروف أو إصلاح بين الناس ثم قال الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما يبقى هيؤتيه أجر عظيم للي عمله ابتغاء مرضات الله فكذلك نفس الشيء ان الانسان يكرم زوجته ويكرم اولاده ويطعمهم من حلال ويسعى عليهم ويعيشهم عيشه كويسه ده خير لكن اللي يعمله ابتغاء مرضات الله هو ده اللي يبقى عايش لله قول امال انا بعمله ليه انت بتعمله عشان صورتك قدامهم وقدام الناس مش لله قول لي بعمله لله خلاص ده عند ربنا انا ما اعرفش انا ما دخلتش قلبك انا المطلع على قلبك انت بتعمل ده ليه والمين دي حاجه بقى عند ربنا الله هو وحده الذي يعلمها الله وحده الذي يراها الله وحده الذي يقبلها سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي الحياة في سبيل الله أصعب جدا من الموت في سبيل الله الموت في سبيل الله دي يعني ايه اسهل حاجة في الدنيا وابسط حاجة في الدنيا ان حد يموت في سبيل الله لكن الحياة في سبيل الله هو ده الاشكال الاكبر الذي يواجه مسلما صادقا انك تعيشها لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اذا ظبطتها انت ان صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله رب العالمين ساعتها يبقى استطعت ان تقيم وجهك للدين فاقم وجهك للدين حنيفا تبقى مايل ناحية الآخرة مايل ناحية الحق مايل نحو ناحية مرضات الرب شوف ربنا سبحانه وتعالى ال ال الآية بقى اللي بعديها فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نسمع بقى الآية اللي بعدها على طول ربنا سبحانه وتعالى بيقول جل جلاله منيبين إليه واتقوه على طول اللغويون يقولوا إن منيبين إليه دي جملة حالية جملة حال أقم وجهك للدين حال كونكم منيبين إليه يعني ارجع له وشك له مش ملتفت عنه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين هذه الجمل الحالية حال كونك تقيم وجهك للدين يبقى دي حالتك ده الوصف التفصيلي للحالة منيبين إليه واتقوه هنسمعها ولا لا
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا
منيبين إليه واتقوه عيشوا منيبين أقم وجهك للدين منيبا منيبين إليه واتقوه سبحان الله العظيم كنت بقول ان الاخلاص صعب والتواضع صعب والاخلاص في التواضع هو الاصعب سبحان الله كذلك نفس الشيء هنا بقول ان الانابه شغلانه والتقوى شغلانه والانابه في التقوى او التقوى في الانابه هي دي اكبر شغلانه منيبين اليه واتقوه عشان كده من الايات الجميله اللي في ايات كده انا بقول ان القران قران عظيم ربنا بيقول وانه لكتاب عزيز في ايات تنزل على قلبك آه، دواء تفرحك تحس ان انت فرحان طاير قلبك بيرفرف في السماء وانت بتسمع الايات دي منها والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم سبحان الله العظيم يا رب اهدنا وزدنا هدى وآتنا التقوى شفت ازاي احيانا آه مش عارف ينفع اقول كده ولا ما ينفعش ابقى غلطان لو قلت انا تبت الى الله لو ده غلط ان اشتري, اشتري واحدة وربنا يرزقك التانية مجانا هدية عليها والذين اهتدوا اهتدي انت بس وبعدين تاخد اتنين هدية فوق, اله... فوق الهداية زادهم هدى وآتاهم تقواه زي الآية اللي برضو بتفرحني وتنعش قلبي اه ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا سبحان الملك افرحوا بقى افرحوا قبل ما تقول ليت أني عرفت ده وفرحت بيه هتوب امتى قولوا تبت إلى الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
قل يا عبادي الذين